أن يرتعوا فإذا سعيتم للركاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مشاهدينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد إنه نعم المولى ونعم النصير مشاهدينا الكرام حلقة اليوم زي ما نوهت في حلقة أمس حلول عملية للخروج من الأزمة الاقتصادية حلول عملية للخروج من الأزمة الاقتصادية معنا معالي الدكتور صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية والمستشار الاقتصادي للمفوضية الأوروبي أنا سمع الدكتور اهلا بك يا سعداء بك يا دكتور ربنا يخليك يا فندم بنتكلم عن الاقتصاد بنتكلم عن أمور كثيرة وعديدة بنتكلم عن مشاكل وعقبات وأمور كثيرة بتعوق عملية الإنتاج وبتعوق عملية آه، نهوض مصر ب- من الناحية الاقتصادية ب- في مشاكل كثيرة ولكن بنبحث عن حلول احنا النهاردة بنبدأ في هذا البرنامج وكل يوم اثنين ان شاء رب العالمين زي ما آه، نوهنا لحضراتكم في اللقاء الماضي في الاسبوع الماضي بناء على آه، تعليق وكلام واتفاق الأستاذ محمود حسان على الهواء أن يكون معنا الدكتور صلاح جودة كل يوم اثنين في هذا البرنامج في مجلس الرحمة بنتكلم عن المشاكل ولكن لا نتكلم عن المشاكل بدون تقديم حلول نتكلم عن الداء ومقابل الداء نقابله دواء هذا هو آه، معيارنا وهذا هو شعارنا وهذا هو سبيلنا في يوم الاثنين في حلقات ال- الحلقات الاقتصاديه مع استاذنا الدكتور صلاح جود بنتكلم عن المشكله ببساطه بنتكلم عن المشكله باسلوب بسيط سهل ميسر وبنقدم الحل ايضا باسلوب سهل ميسر لمن يهمه الامر حلقتنا النهاردة والأيام القادمة إن شاء رب العالمين إن- إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء بنقدم بنقدم حلول عملية من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية بنقدم هذه الحلول بداية من الرئيس الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بنقدم الحلول للدكتور هشام أندير رئيس الوزراء بنقدم الحلول للدكتور المرسي وزير المالية بنقدم الحلول للمجموعة الاقتصادية على وجه العموم بنقدم الحلول لحزب الحرية والعدالة للجنة الاقتصادية بنقدم الحلول لمن يهمه الأمر ولمن يريد النهوض والنهضة الحقيقية لمصرنا الحبيبة اللي بنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يحفظها من كيد الكائدين ومن حقد الحاقدين ومن حسد الحاسدين أمين أمين يا رب العالمين دكتور صلاح هنبدأ في البداية النهاردة في أزمة في السولار في مشاكل آه، عديدة في آه، كثير آه، من آه، محطات البنزين محطات الوقود في كثير من المحافظات المشكلة نبدأ بالحاجة الحديثة وعندنا أزمة الدولار والجديد اللي النهاردة اللي حضرتك بتقدمه في القرارات اللي بنقدمها لرئيس الجمهورية للخروج من الأزمة الاقتصادية نبدا بازمه السولار بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم ازمه السولار مش مرتبطه بالسولار بس مرتبطه بكافه انواع المحروقات اللي موجوده أيوة انا عارف ان مصر تنتج الغاز ولا تنتج البوتاجاز آه دي واحد يبقى انا مرتبط بجزء من الانابيب البوتاجاز السولار دعمه في الموازنه العامه للدوله 45 مليار جنيه مصري سنويا السولار والمازوت 45 مليار جنيه مصري السؤال المازوت مين بيستخدمه جميع المصانع اللي هي عباره عن المسابك اللي موجوده المصانع اللي موجوده التي لم تقوم بتطوير نفسها مم.
أنا لو وصلت لهذه المصانع وهو بالمناسبة حوالي 12 ألف مصنع موجودين ومسبك موجودين داخل جمهورية مصر العربية أيوة مجموعة من المسابك موجودة مجموعة من ال- آه، آه، مزارع الدواجن موجودة مجموعة من المزارع اللي موجودة للتسمين والتربية وخلافه أوصل لهم الغاز الطبيعي
مم.
الصبح آه هنقول المشكله في ناس تقول لك ايه ده احنا هنقعد مده يا سيدي الفاضل هدي لحضرتك معلومه فندق فلسطين آه.
تم بناؤه في 51 يوم أيوة.
بناء على رغبه الرئيس جمال عبد الناصر كان قاعد في مؤتمر القمه في آه، السودان بعد النكسه في 5 يونيو قابلوه الناس هناك اخر احترام ومنهم الملك فيصل رحمه الله عليه وقالوا له كذا عاوزين ال- ال- ال- الحبيب برقيبه يعني مش التريق يعني ادى كده كلمتين في الجناب زي ما تقول فلسطين راحت طيعتوا الضفه وغزه وكذا واسم فلسطين راح آه.
قال ال- ال- الرئيس جمال عبد الناصر اسم فلسطين زي صلي باقي انا هعمل الفندق في المنتزه والمنتزه حاجه جامده جدا عندنا ويترفع عليه العلم ومؤتمر القمه الجاي يتم اجتماع في المنتزه تمام اتبنى الفندق واتبنى واتجهز علشان استقبال الملوك والرؤساء انا مش جاي استقبل ناس اي كلام في 51 يوم يا فندم م.
لو في اداره وفي اراده نقدر نعمل لو انا جبت النهارده 104 شركه موجودين في 26 محافظه ندخل لجميع المسابك اللي موجوده الغاز الطبيعي والجميع المصانع اللي موجوده والجميع الفنادق والجميع السفارات اللي موجوده والجميع القرى السياحيه اللي موجوده هوفر على مصر سنويا ما لا يقل عن 32 مليار جنيه من قيمه الغاز اللي داخل ومش هستورد لا سولار موجوده السولار بالذات اللي موجود لان قيمته في الموازنه العامه للدوله هو والمازوت 45 مليار جنيه طيب ابقى انا حليت المشكله الكلام ده يتحل في شهر السؤال الثاني اللي انا لازم اعمله ما هو لما اشوف السولار اشوف العربيات اللي ماشيه بالسولار قد ايه ابقى انا حليت مشكله المازوت آه.
جميع الاتوبيسات اللي في النقل العام واللي في النقل الخاص وخلافه زي التاكسات اللي احنا عملناها البيضة يتم ادخال الغاز الطبيعي لها طب هيكلف الغاز الطبيعي ده علشان يخش لاي اتوبيس او لاي عربيه من 4 ل 5000 جنيه يخش بنك من البنوك الوطنيه اللي عنده الفلوس يقسط الكلام ده للراجل بس ياخد فايده 2% 3% 4% 5% بالكتير ما يدولوش فايده 15 و16% والكلام اللي هو كلام فارغ اللي بيعملوه ده انا اقسط ديت على مده سنتين موجود للناس والراجل هيدفع منين الفرق اللي كان بيمون بيه موجود بنزيم او مازوت او خل او خلا- خلافه هيمون بيه الغاز الفرق ده يعمل له شهريا ما لا يقل عن 450 جنيه لو دفع القسط في حدود 200 جنيه هو كسبان ودخل له 250 جنيه جوه جيبه وحليت المشكله من بابها من بابه يعني انا تملي نعرف اساس المشكله ايه عشان نحلها من الباب اه طيب دي ازمه السولار احنا ازمه مصر ازمه اداره موارد آه.
وليس ازمه موارد آه.
هو ده الفرق اداره إدارة موارد إدارة رشيدة الناس القائمين علينا خاصة المجموعة الاقتصادية يكون عنده رؤية اقتصادية وعنده برنامج والفيجن عنده واسع رؤيته واسعة ما يبقاش مضيق وما يتبعش أسلوب الماضي آه.
اللي هو هذا ما ألفنا عليه الكلام ده اتلغى بقى لازم نفكر بالطريقة الحديثة خارج الصندوق طيب.
مش عاوزين نفكر بطريقة الطرابيش القديمة الناس النهاردة بتلبس تيشيرتات وبتلبس ألوان أصفر وأخضر خلاص اتلغى القديم ده اه طب آه، في جزئيه اخرى آه، آه، التصالح مع رموز النظام السابق تمام.
والفلوس اللي بتدخل ال- البنوك والى اخره تمام راي حضرتك فيها اقول لحضرتك رموز النظام السابق اللي موجودين حاليا في السجون حسن مبارك بالاضافه الى 40 واحد اه بالظبط عددهم 40 لان احنا رصدناهم هناك فبقى حسن مبارك وال 40 مسجون تمام اللي موجودين احنا بنقول قضايا الدم اللي موجود واحد تسبب في قتل واحد لا ده ربنا يوفقه يتحاكم جنائي اه لما نيجي نحسبهم من الاخوه الافاضل دولت نلاقي حسن مبارك وزير العدل بس هم اللي متهمين بالقتل آه.
الباقي كله متهم بالفساد واحد خد فلوس ده خد قطعه ارض ده سرق حله ده سرق قل اي كلام فارغ من الكلام ده ربنا يوفقه تقول له تعالى يا كتكوت نحاسب ازاي القصه دي الدكتور جمال الجنزوري للاسف طلع قرار التصالح يوم 20 يناير 2012 أيوة.
قبل انعقاد مجلس الشعب ب 48 ساعه بس للاسف كان قرار معيب معيب لانه لماذا؟
صدر بالليل اه وصدر انه يتحط آه، آه، تابع في الجريده الرسميه يعني ايه تابع في الجريده الرسميه انا لما اطلع اي قرار لان القرار طلع بعد مجلس الشعب ما اتعمل بس رجعوه بيومين علشان يعمله اما اطلع قرار اي قرار يتم اصداره في الجريده الرسميه نقول قرار رقم ثلاثة بتاريخ كذا طيب طب يبقى الرقم التاني أربعة بتاريخ تاني يوم اللي وراه خمسة بتاريخ تاني فلو جيت قرار من يوم مثلا 20 كان قرار تلاتة طب يوم 21 22 23 جيت اطلع قرار يبقى لازم أربعة أو خمسة يكون عد لو أنا عاوز أرجعه ليوم 20 أقوم عامل قرار تلاتة تابع طيب ما هو احنا عندنا الحكومة والموظفين اللي هي الدولة العميقة عنده حل لأي مشكلة اه طلع القرار يقول ايه بقى القرار دوت انا خدت حاجه النهارده كان ثمنها 10 قروش خدتها بارساخ بقرش من ال 10 قروش اما اجي اتصالح اتصالح على ان انا خدت 9 قروش زياده ولا اتصالح اقول على القرش اللي انا خدته دولت ادفع الغرامه اللي عليه اتصالح على التسعه الزياده اللي هم حققوا لي مكسب دي واحد اشوف ما لحقني من خسائر خلال الفتره دي وما فاتني من مكاسب والغرامه اللي عليها ليه الغرامه انا بفرضها عليه زي غرامه التصالح على الضرائب التصالح على المباني المخله التصالح مع الجمارك علشان حتى حتى لا تكون عقاب للاخر اللي موجود مفيش حد يقول لك طب ما انا هاخد النهارده الفلوس دي اشغلها لمده 10 سنين وارجع لهم اصل المبلغ وربنا وفقنا وانا خدت فلوسي أيوة.
ده كلام ضد المنطق يعني النهارده احمد عز احنا بنتكلم ده رمز موجود ومسجون وبيحاسب على قضيه معروفه للجميع اشترى سهم الدخيله ب 18 جنيه طيب.
في وقت كان ثمنه 268 جنيه النهارده ثمنه 470 جنيه احاسبه على انه خد ال 18 جنيه خلال الفتره ولا 18 من 268 ساعه ما استولى عليه يعني 250 جنيه في عدد الاسهم في عدد السنوات اللي موجوده يبقى ده يطلع لي المبلغ ده المبلغ ده كانت الحكومه هتاخده مش هنقول هتشغله هتحطه في البنك تاخد عليه فايده البنك المركزي أيوة.
اللي كانت موجوده يبقى هو ده المبلغ والغرامه قيمه الرموز لو عملوا التصالح بالكلام ده اللي انا بقول لحضرتك عليه اللي هو كلام العقل الفير لو احنا طلعنا للتحكيم الدولي هناخده بدوله لو حد جه يضحك علينا هناخده بدوله يطلع لمصر ما لا يقل عن 180 مليار جنيه مصري مم. من التصالح طبعا اه يبقى قدامنا حاجه من اتنين هتدفعوا يا كتاكيت يا اللي موجودين المبالغ ديت بالكلام اللي احنا بنقول عليه اهلا وسهلا مش هتدفعوا ما معكوش فلوس خليك زي ما للمبلغ انت.
كله مش تخليك زي ما انت انا عليا احكام على الناس ديت عليها فلوس وغرامات اه.
يتحط ايدهم على الاصول اللي جوه عباره عن الشركات لان ما فيش فلوس من بره جايه وهقول لحضرتك ليه يعني ما نقعدش احنا نوجع دماغتنا ان ان شاء الله الفلوس جايه الكلام ده كلام وهم لعده اسباب وهقول لحضرتك ماشي.
وبالقانون انما النهارده الفلوس هو ليه م- مصنع موجود هنا ليه شركه موجوده ليه فندق موجود ليه اراضي موجود يتم الحجز عليها ويتم الحجز على مجموعه من الاسهم اللي فيها اسهم الشركه دي 9 مليار هو عليه غرامه 2 مليار ناخد بيهم اسهم بال 2 مليار في الشركه تد- يبقى الحكومه لديها محفظه فيها مجموعه من الاسهم لشركات الناس المسجونين او شركات الناس اللي هم اثروا بسبب الفساد اللي كان موجود تقدر الحكومه تبيع الصبحيه الكلام ده في قلب البورصه اه ادي الحل بتاع التصالح مع الرموز طيب يعني حضرتك بتقول ان التصالح مع رموز النظام السابق وعوده الاموال الى اخره ده كلام.
بيصب في مصلحه مصر طبعا ومصلحه الاقتصاد ولا سيما ان هم ما عملوش جرائم دم يعني آه.
آه. ابو دم ده يروح المحكمه بقى يشوفه ده قاتل آه.
آه.
ده مقتول ده ده موال انا ما موال اقدرش فعلا.
احكم فيه طب.
طب. انما انا بقول واحد خد قطعه ارض آه.
آه. كان ثمنها في الوقت دوت 100 جنيه المتر خده ب 3 جنيه نحاسبه على 97 خلال الفتره ديت بس.
طيب عوده الاموال المهن- المنهوبه انت بتقول وهم لن تعود الاموال منهوبه لعده اسباب ليه انت متشائم أو ليه؟
مش متشائم انا آه.
هحكي الحق انا بص يا بيه انا راجل ع- يعني ايه بره وجوه وعايش وعارف الحدوته ايه هل تعلم حضرتك انت او اي حد في الدوله الفلوس دي محطوطه في اني بنوك لا عشان بس اجيب لحضرتك مش من هم الاخر بيخاطبوا الدول؟
لا لا لا انا بخاطب الدوله السؤال بقى انا النهارده في حاجه اسمها شركات المارونيت اللي هو زي شركات العرايس كده آه.
انا بقوم عامل شركه موجوده في جزر البهامس عامل شركه موجوده والله في ال island جزر ال island الشركات دي اسمها شركات offshore يعني ايه الشركه offshore انا وحضرتك والباشا والبيه نقوم عاملين شركه قيمه راس مالها 100 جنيه نسجلها في واحده من الجزر دي الشركه اسمها ايه آه شركه آه علي حموده مثلا مم.
الشركه دي تاخد رقم الناس بتوعها مين هم ما يقولش الاستاذ ملهم آه.
ولا البيه ولا صلاح يقول لحضرتك الناس اللي فيها اللي حامل السند هو اللي يروح يتكلم باسم الشركه اه تمام الشركه دي عدد الناس اللي فيها رقم واحد انا واخد رقم واحد سيادتك اتنين ده تلاته مين واحد ده محدش يعرفه وتيجي الشركه يتم استثمارها داخل مصر زي شركات اللي دخلها الاستاذ جمال وعلاء مبارك اللي موجودين اللي شغلوها في البورصه اللي معموله في قبرص اي تمام شركات الباليون الباليون دي مين اصحابها ما تعرفش يقول لك في شخص رقم واحد حامل السهم سيادتك انا يوم ما يجي يجتمع الجمعيه العموميه بدل السهم باسم صلاح اقوم مديه باسم البيه يوم آه.
البيه يحضر مكاني وياخد الارباح ويجي يجيبها لي فانت ما تعرفش اسامي الناس مين ولا اسامي البنوك علشان ما نوجعش دماغتنا اه تمام طيب انما الحل ايه احنا نعلم ان الاستاذ ملهم ليه فلوس في الحته الفلانيه سيادتك تعرف انه ليه طب هو دي اشاعه طلعت انه ليه في إيه البنك الدليل؟
الفلاني ايه الدليل ولا حاجه قدامنا حل من اتنين يا الضغط على الناس اللي موجودين جوه بمنتهى الامانه الضغط عليه علشان يطلع قيمه الفلوس دي واحد يا التعاون مع مجموعه المكاتب اللي موجوده بره اللي هي البنوك ورؤسائها بيبقوا مشاركين في المكتب مقابل نسبه عموله من 8 ل 10% يجيب لي الفلوس اللي موجوده وياخد 8 ل 10 مليون لان هو بيجيب لي ايه الكشف اللي موجود بالفلوس اللي اصحابها فلان وعلان وترتان اللي انا مش عارف اجيبه هو هيجيب لي الورق ده مقابل ياخد 10% طب الكسب غير المشروع والحاجات دي كلها واللجان كلام الشعبيه محترم و24 عوده الاموال قرار.
المنهوبه يا والكلام ده سيد الفاضل الاستاذ المستشار الفاضل الجليل اللي على دماغنا ودماغ اللي خلفونا هنا بيطلع قرار آه ان احنا هنحتفظ او نتحفظ على اموال فلان أيوة.
بره ياخد الكلام ده ما يقول اللي هنا ده ربنا يوفقه هو بيقول داخل مصر بتاع سويسرا الكلام ده يسري عليه لا متشكرين يبقى احنا آه.
بنتكلم بندق ميه في هون مم.
يعني ايه لا الميه بتدق ولا الهون يبطل خبط في آه.
دماغتها الاموال المنهوبه وكل واحد قاعد يحسب قال لها 3 مليار قال لها 2 مليون ونص انا مش هشت... يا عم والنص ما فيش فلوس جاي بالشكل ده يا تخش الناس اللي جوه يضغط عليها بالبساطه كده اقطع النور بلاش عامله معامله اي مسجون اي مسجون بيجي يخش السجن هقول لحضرتك عليه واللي كان حسن مبارك بيعمله واللي كان حبيب العدل بيتقلعوه ملط آه.
ويحلقوا له زيرو ويتم الكشف عليه ويقعد 10 15 يوم في حاجه اسمها الايراد 500 واحد في قلب اوضه متر في متر مم.
عامله بنفس المعامله الصبح هيجيب لك الفلوس بس آه.
ما نعملش حاجه زياده انتهينا من الليله دي عشان بس دي فلوس اتخذت في ناس بتطالب الافراج الصحي عن حسن مبارك صح راجل كبير وعجوز وكذا انما السؤال اللي قبليه انت ما بتطلعش الفلوس تفتدي نفسك ليه اه ال- انت سرقت او خدت فلوس او كنت فاسد ما انت عشان تفهمني ان انت يعني سيدنا عمر بن الخطاب حلال لا، انت كنت راجل فاسد وافسدت الدوله وافقرت الناس وخليت 70% من الشعب مرضان الناس ماشيه وشها اصفر في الشارع الناس اللي عنده فيروس سي واللي عنده التهاب كبدي وبائي واللي عنده الرئه واللي بيكح تراب الناس دي تعبانه مين ال- مين اللي افقرهم انا انت خلال ثلاثه عقود 30 سنه 10950 يوم طلعت عين الناس الناس وصلت لمرحله زي ما كنا كاتب كده عند حضرتك قالوا الله هو ربنا ساب الراجل ده ليه؟
آه.
انت كنت هتوصل الناس لمرحله الكفر يا راجل عجبك تطلع قال ما عجبكش اقعد في قلب السجن يا كتكوت تمام.
هو ده الصح كده طيب كلام واضح طب آه، ال- ازمه المرور والزحام اللي موجود في الشارع الان نشوف بقى مجموعه القرارات اللي احنا بنهديها آه.
النهارده نهدي 10 قرارات كده دي قرارات اداريه ما تكلفش الدوله مليم بس في نفس الوقت تنظم العمل السؤال بقى هنا اه انا كدوله خلينا بمنتهى الوضوح انا عاوز احل المشكله اللي موجوده ولا ما احلهاش اه لو انا عاوز احلها يبقى في خطوات للحل مش عايز احل واسوف واصل وان شاء الله وبكره ونعمل واحنا مش واخدين بالنا احنا بنديك يا كتكوت الحلول اهي اطلع بيها مم.
لا تكلف الدوله مليم بس حل اداري موجود تقدر تحل بيه الليله والمشكله وده مش اختراع للاسف الشديد جميع الدول عملته قبلنا آه.
بس احنا ناس لسه يعني مغيبين هدي لحضرتك مثال لقرار لو انا خدت القرار ده ثلاث كلمات ثلاث كلمات يوفر لمصر سنويا 1.8 من عشرة مليار دولار بتوعنا بالتلات كلمات؟
ثلاث كلمات قولهم لي كده الغاء القرار السابق اللي هو ايه اقول لحضرتك بس يعني ثلاث كلمات دولت كتار لا ويطلعوا مش رئيس الدولة ولا رئيس الوزارة ولا نائب رئيس الوزارة وزير الصناعة والتجارة السيد رشيد محمد رشيد طلع قرار في سنة 2007 له العجب القرار ده بيقول ايه يا فندم اه
لما اجي استورد من بره حاجه المفروض انا اشوف السلعه دي مطابقه للمواصفات ولا لا السلعه دي رديئه ولا سليمه آه.
السلعه دي فيها امراض ولا مش امراض تمام اللي يكشف ويقول لي الكلام ده مين الناس بتوع الجمارك والحجر الصحي بتاعي ولا اجيب واحد من بره الناس بتوع انا مش كده عمل اتفاقيه مع الصين ومع الاتحاد الاوروبي على راسها فرنسا ان الصين تديني شهاده للراجل اللي جاي بيستورد من عندها يدفع مقابلها 1200 دولار اه تقول ان السلعه دي سليمه السلعه دي مطابقه للمواصفات اجيب الشهاده دي واجيب الحاجه الفاسده اللي موجوده وادخلها بيها بموجب الشهاده واللي يحصل الفلوس مين الاخوه في الصين ليهم اه اه ايه بقول لحضرتك هم اللي ياخدوا الفلوس مش احنا مش احنا قال- طب الحاجه دي داخله عندنا اه طب اللعبه دي جايه ازاي ما انا بقول لك رشيد محمد رشيد عمل القرار ده في 2007 اه والقرار قرار ساري- فاسد والقرار لحد ساري دلوقتي الى الان الساعه كام حضرتك 9 الا تلت اه يوم الحد يوم الاثنين النهارده 14 يناير 2013 ساري هذا القرار للاسف الشديد الغاء القرار السابق في حاجه تانية واكشف على الحق لذلك انت دخلك ارض سلع من الصين مش كده ايوه دخلك سلع فاسده واغذيه فاسده ما هو معاه شهاده من بره بتاع الصين هيخاف عليا انا اكتر من اللي هنا بتاع الصين يقول لك لا ربنا طبعا.
يوفقك هو عايز فلوس انت عاوز ايه يا كتكوت الحاجه الفلانيه أنا عاوز الايباد ده آه.
ده في ثمنه اللي هو موجود مصنوع على المواصفات اليب... الامريكيه بخمسة قروش على المواصفات اليابانيه ثلاثة قروش على مواصفات الناس اللي زي الصومال كده بمليم ايه يقول له اديني ابن ابو مليم ويقوم واخد شهاده ان ده على المواصفات اعلى مواصفات الأمريكية.
موجوده اه ما انا بدفع ال 1100 جنيه على كل شهاده ال 1100 دولار للاسف على كل شهاده مش كده لو انا جيت كشفت مش انا منعت السلع الرديئه ايوه ومنعت السلع الفاسده ومنعت الاغذيه اللي هي جايه م، حاجات حمضانه من بره والحوم مجمده بقى لها ست سبع شهور ثمان شهور مجمده بقت زي ورق الجورنال اللي الناس تيجي تاكلها توجع لها ب- بطونها مش كده برضو وفرت الفلوس ده خدها للاسف الشديد ادي قرار من ثلاث كلمات به
الغاء القرار السابق بس في حاجه تانية ادي لحضرتك يعني حاجة ده تانية.
قرار انت بتطالب بيه طبعا قرار الصبح بتطالب بيه وزير, الصناعه والتجاره, من يقوم قبل.
بالغاء قرار السيد رشيد محمد رشيد الصادر في 2007 بحاجه اسمها شهاده المنشا اللي جايه من الصين ومن الاتحاد الاوروبي يلغي القرار والرسوم تيجي لمصر هيوفر لنا قد ايه 1.8 من عشرة مليار دولار سنويا ايوه يعني بما يعادل على الاقل كده 11 مليار جنيه مصري آه.
يخشوا الخزانه المصريه بالاضافه الى منع السلع الرديئه مش كده منع الاغذيه اللي فيها آه، سموم وفيها اي كلام فارغ اه بس يبقى توفير 11 مليار جنيه جنيه مصري.
مصري من ثلاث بقرار كلمات.
الغاء القرار السابق اللي هو بس.
كان قرار لرشيد محمد رشيد وزير الصناعه والتجاره آه، الاسبق آه، قرار بنطالب به وزير الصناعه والتجاره الحالي بان يقوم به هيوفر لي 11 مليار جنيه ده ده من دوله الصين فقط ايوه لو طبقته بقى على فرنسا وعلى الاتحاد الاوروبي يوفر لي على الاقل 8.5 مليار دولار سنويا اه طب هم لما لما طلعوا القرار ده طلعوه شافوه- ليه؟
اه نوع الفوائد من اللي أنواع- حصلت لها نوع إيه؟
من انواع الفساد اللي موجود كان ليهم مصالح مع بتوع الصين وهنا اقول بصراحه اكتر ايوه بصراحه أكتر. رشيد محمد رشيد بيمثل شركه ايه يونيليفر ايوه انا غلط ان انا اقول اسم اتفضل.
شركه دي شركه عالميه موجوده مش كده وهو عضو مجلس الاداره والمدير الاقليمي الكذا اه الشركه دي ليها مصالح هي اللي بتورد لي اغذيه للحاجات دي فيجي الفلوس اللي بتاخد ديلت هي اللي حاطه الناس اللي في الصين مقابل 50% يقوموا بالكشف وفي الاتحاد الاوروبي يقوموا بالكشف فيبقى 50% راحت يونيليفر و50% خدتها الصين واحنا اللي لبسنا العذاب مم. طب ده قرار اهوت احنا بنقدم ال ال ال ال ال القرار وبنقدم الدواء لوزير الصناعه والتجاره قرار هيوفر لنا حاجات كتير 11 مليار جنيه مصري دولار يا فندم ده ده مصر من الصين فقط ايوه لو انا عملت 11 بقول لك مليار كذا- جنيه مصري.
آه مصر من الصين من الصين لو فقط.
انا لغيت القرار ده على الاتحاد الاوروبي وكله في حوالي 8 مليار دولار سنويا آه.
ال 8 مليار يعملوا لهم 46 47 مليار جنيه مصري تمام هنطلع للقرار التالي بعد الاتصال اتفضل يا فندم السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته اهلا وسهلا اتفضل ازيك يا استاذ ملعم اهلا بيك اتفضل اتفضل الله يكرمك ربنا يبارك فيك ويحفظك يا استاذ ملعم امين يا رب اتفضل لو سمحت اكلم الاستاذ صلاح اتفضل اتفضل يا والله يا فندم.
استاذ صلاح انا بشكر حضرتك جدا جدا على الكلام الطيب يعني فعلا آه، احنا آه، بنسمع حضرتك ومسؤولين من الكلام اللي حضرتك بتقول يعني حضرتك آه، فعلا في قرارات لحد دلوقتي يعني حضرتك شوف مثلا آم، في ناس لحد دلوقتي لسه بتقبض بالملايين في في ظل ثوره وفي ظل دستور وفي كل ده حضرتك في ناس لحد دلوقتي في قرارات متاخده آه، سواء مثلا آه، شوف حضرتك مدير الامن حاليا دلوقتي برضه بيقبض كام آه، يعني ده الكلام ده كله حضرتك لو بصيت في كل وزاره او في كل في, في كل مؤسسه في الدوله هتلاقي اكتر من كده بكتير يعني حضرتك بالنسبه للاقتصادي يعني حضرتك لما يكون راجل زي ده من رموز الس- النظام السابق قاعد في سجن معزز مكرم آه، يا بيه يا باشا وبقى يعني مسجون يعني تمام، يعني تمام.
هد- الكلام اللي قاله حضرتك ان تشوف الناس دلوقتي تقول لك يا ريت السجن زي ما تمام حضرتك مسجون تمام تمام ربنا يكرمك رسالتك وصلت استاذ اشرف اهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمه الله وبركاته أهلا بيك يا فندم اتفضل يا فندم اتفضل.
والله حبيت أسأل حضرتك سؤال هو ال- ال- السيد الدكتور اللي جنب حضرتك هل بيقدم إلى السيد الرئيس محمد مرسي وبي- بي- كلامه ده بيوصل للسادة المسؤولين بيستمعوا إليه بيأخذوا بيه ولا الكلام هذا لا يصل إليهم يعني لأن إحنا الكلام قلنا- هذا طيب جدا يعني و- الأفكار وأنا حضرتك متابع بيقولها- طبعا بيقول الرحمة هل من تصل زمان.
لهم ولا لا؟
وال- ودكتور بارك الله فيه يعني بيقول حلول حلول بسيطة و- وجذرية هل يقدم إلى السادة المسؤولين أم لا؟
شكرا شكرا جزيلا احنا قلنا وردينا الحلقة الماضية على هذا السؤال وكان سؤال من كل الناس ويعني وردينا عليه الحمد لله رب العالمين ولكن ارجع لحضرتك القرار الثاني احنا ناخد مجموعه قرارات اداريه آه.
الدوله زي ما قلت لحضرتك محتاجه الى اداره اقتصاديه او اداره موارد وليس الى موارد آه.
في حاجه يا بيه في الاقتصاد اسمها اداره الفقر اداره الفقر وفي اداره الثروه مم.
بمعنى ايه انا حضرتك هاخد 10000 جنيه وسعادتك تاخد 10000 جنيه اه سعادتك بال 10000 جنيه هتطلع تجيب والله شويه علب مناديل شويه اقفاص طماطم شويه خضار وهنقف تبيعهم حضرتك ال 10000 جنيه اخر الشهر يبقوا يعملوا 11000 دي اداره ثروه ايوه خلال السنه نهايه السنه ال 10000 يعملوا لهم آه، خ- خ- 5000 جنيه دي اداره ثروه مم.
ده واحد بيفكر لقدام تمام.
يجيب ده اداره ثروه اداره الفقر بقى انا اخد ال 10000 جنيه اقول لا ده انا هحوط عليهم انا مش هصرف الا كل يوم 3 جنيه كمان سنتين حضرتك ال 10000 جنيه يعملوا 100000 جنيه انا خلصت فلوسي وفلست وقاعد بشحن مم.
ده اللي احنا فيه اداره فقر في اداره ثروه ال- ال- المواد بتاعتي دي ثروه أيوة.
اطلعها ثروه مم.
تمام يبقى احنا محتاجين مجموعه قرارات اداريه آه.
ولازم القرارات يبقى انا عارف ان لو في وضوح مع الشعب تعالى يا عم شعب انت عاوز تخرج من الازمه اللي انت فيها آه.
عندك غلاء وعندك تضخم وفي مديونيه عم واقول للناس بمنتهى الوضوح عاوز نحل احنا قدامنا يا عم ثلاث شهور ادهم لنا 90 يوم نحل لك الليله دي وتبقى انت مبسوط واحنا مبسوطين ونزود ايراداتك ونزود مرتباتك والدنيا تحلى تمام.
هتعمل لي اعتصامات وتقف وتربط لي دماغك وتربط لي زورك وتعمل لي مشكله مفيش مليم وانا قاعد معايا العساكر هضربك وهنخش في مشكله تمام عاوز تحل نحل يا كتاكيت مع بعضنا نحل نعمل ايه الدوله عليها شويه حاجات والمواطن عليه شويه حاجات نشوف الدوله عليها ايه احنا عندنا مشكله بالزحام في قلب مصر المواطن المصري بيقف على الاقل من خمس لست ساعات يوميا في قلب المواصلات أيوة.
بوصل مج- في اجهاد عليا لشغلي اقدر ادي زي ما انا اكون واصل بعد نص ساعه لا طبعا.
اكيد لا وببقى واصل قرفان وقفران وتعبان والدنيا كذا ومفيش وحواديت طويله السؤال دول العالم كلها بتشتغل ورديتين وثلاثه انا النهارده لو جيت قسمت مصر فيها علشان نبقى بس واضحين كده ستة ونص مليون موظف في الجهاز الحكومي آه.
شركات القطاع العام شركات قطاع الاعمال الوحدات المحليه يا اساتذه يا افاضل يا ناس يا محترمه انا عارف ان الجهاز الاداري كله ما يزيدش عن 2.5 مليون آه.
الناس دي ما بتشتغلش انما ربنا يوفقهم لان دي نظام وتركه من ايام الستينات من قوانين يوليو الاشتراكيه اللي كانت موجوده ان في ثلاث حاجات الحكومه تعملهم وانت عليك حاجتين تعملهم أيوة.
ثلاث حاجات اعلمك مجانا اجيب لك سكن مجانا اديك اي وظيفه تاخد راتب ايوه الحاجتين اللي انت تعملهم لا تتكلم لا في السياسه ولا في الدين بس اه.
أوه. انت عليك حاجتين كمواطن وانا عليا ثلاث حاجات كدوله ده كان نتاجه تراكمات موجوده نحل بقى التراكمات دي ازاي ما هو مفيش حاجه ملهاش حل م.
احنا نعمل الشغل ثلاث ورديات في الاول نبتدي اه هتقول ثلاث ورديات اه ثلاث ورديات ك- تنظيم يعني جهاز التلفزيون شغال 24 ساعه آه.
جميع الجرايد شغال 24 ساعه مش كده بيه تمام.
ثلاث ورديات الورديه الاولى هنقول من 8 ل 3 8 ساعات الورديه الثانيه من 4 ل 11 الثالثه من 12 ل 7 الصبح اه لما ت... بس ثلاث ورديات كاملين ما بقاش انا اعمل ورديه فيها واصل الختم مع بتاع الورديه الثانيه يبقى ما عملناش حاجه اصل آه.
الخزنه مع بتاع الورديه الثالثه لا ثلاث ورديات يعني الشغل موجود فيه 60 موظف يجي لي في كل ورديه 20 ناس متكامله قطاع طولي موجود في رئيس في وكيل في مش عارف ايه في حاجة- ثلاث في ورديات سكرتير بيقوموا بنفس الدور موجودين ده آه.
يسبب وكل لنا إيه؟
الامكانيات متوفره ده يسبب لنا حاجتين اتنين آه.
واحد عدم هروب الموظفين يقول لك والله انا بهرب اصل انا طالع اجيب شات ميلاد لبنتي فمش لاحق عشان الدنيا بتقفل آه.
آه. انت عندك يا كتكوت ورديتين تانيين يبقى انا قعدت الناس ثلاثه الزحام هيخف بمقدار التلت التلتين هيبقوا قاعدين في قلب بيوتهم يبقى عدد العربيات والمركبات اللي بتجري في الدوله الثلاثة ونص مليار يجري في كل ورديه مل- مليون ثلاثة ونص مليون يجري في كل ورديه مليون آه.
يبقى انا خففت الزحام والناس ولا غلط تمام.
الحاجه الاهم من دولت ان شركات القطاع الخاص هتشتغل قصادهم ثلاث ورديات انا عندي مكتب محاسبه فبتعامل مع هيئه سوق المال مثال يعني هيروح ليهم كذا البي بيتعامل بيورد والله للمستشفيات حقن هيبقى عنده ثلاث ورديات تقوم المصانع تشتغل والدنيا تشتغل آه.
ده يوفر لي ايه علشان نخلص آه.
انا عندي في الزحام 3.5 مليون مركبه بتجري في الشارع مم.
مش كده تمام.
هنقول والله بسبب الزحام اربع ساعات او خمس ساعات الواحده بتستهلك 3 لتر بنزين زياده لتر البنزين بنص جنيه مش هنحسبه بجنيه ولا بجنيه ونص ولا اي حاجه مش كده القصه دي توفر لي في السنه 20 مليار جنيه مم.
اه ايه 20 مليار جنيه تمام بالاضافه الى حاجات تانية مم.
انت عدم هروب الموظفين موجودين مش كده ايوه انت بتشتغل وانت مرتاح مفيش ضغط عليك ولود عليك موجود مش كده أيوة.
كم العمل هيزيد عليك اللي موجودين هتزود كم انا رايح مبسوط بدل ما احط 3 4 ساعات في دماغي ودماغ اللي خلفوني سوري هن- هقعد لي ربع ساعه هوصل مرتاح اقوم شارب واحد شاي واحد نعناع واحد ينسون زي النعناع اللي قلت لنا هنجيبه ده واقوم شارب وزي الفل اه تمام يبقى, ده قرار وردياته إداري.
كله كله كله الشركات بمصانع ببنوك بكل شيء طب انا خليت حتى جميع المصانع اللي بتشتغل بنسبه 30 40% من قيمتها شغاله 100% اه ده يديني حاجه تاني مردود ايه هو ايوه انا بستورد من بره ب 60 مليار جنيه اه 60 مليار دولار سوري 60 مليار دولار بما يعادل 372 حاليا مليار جنيه مصري لما اشتغل دول تبقى انا زودت الانتاج المصري اللي موجود صح ابقى انا قللت الاستيراد كنت بنتج 10 رغيف أبقى- وبستورد 20 يبقى انا النهارده انتجت آه، آه، 20 رغيف يبقى انا قللت الاستيراد اللي موجود عندي طيب.
طيب. اوفر العمر طيب هتوفر وتوفير كلام جميل 20 مليار و... وال... طب ما هو احنا عندنا زياده في الكهرباء مين طب اللي ما انا قال؟
لما اعمل ورديات ما انا ثلاث لسه ورد هكمل مين اللي قال اتفضل.
إن- ما هي المشكله ليه احنا آه.
مش واخدين بالنا بص حضرتك مصر النهارده تعمل حاجتين اتنين جميع الطرق اللي انت شايفها الاعمده اللي في مصر اللي بتفضل شغاله ليل ونهار حاجه بسيطه كده بتتركب فيها اه حاجتين تعملهم الاعمده تشتغل بالتبادل يعني ايه الطريق ده فيه 90 عمود ايوه يشتغل واحد وواحد يبقى الطريق منور يبقى اشتغل 45 تمام بعد نص ساعه يطفوا ال 45 التانيين هم اللي يقيدوا ده يوفر لي في مين اللي ال- يعمل ده؟
الحكومه يا سعاده البيت ده محتاجه محتاجه كام؟
محتاجه شغل من جديد واحد ونص مليار جنيه جميع طرق جمهوريه مصر عربيه ما دي للاسف الناس مش واخده بالها الحاجه الثانيه بايه احط باكت كده صغيره موجوده في كل عمود اول ما تطلع الشمس الصبح العمود يطفي لوحده توفر شايف إن قد ايه الدنيا حديثه والدنيا جميله و...
يا بيه كل ده يتعمل.
الدنيا هقول لحضرتك على حاجه احنا افقر ولا الهند اكيد الهند افقر اه اكيد الهند افقر عندنا احنا اكتر ولا الهند الهند واحد واتنين من عشرة مليار بني ادم يعني 1200 مليون احنا 100 مش كده الناس دي بتشتغل يا بيه القصه اللي انا بحكي لحضرتك عليها دي تكلف مصر كلها 2 مل- مليار جنيه مصري تتعمل مره واحده وهيوفر كام؟
بيوفر قد ايه بقى في قلب مصر 700 ميجا وات سنويا يعني توفر على الاقل سنويا بما لا يقل عن 32 مليار جنيه مصري انا بدفع الس- الت- ال- ال- المبلغ ده مره واحده ده كل سنه بيتوفر لي اه بس يعني 2 مليار حي... هيوفروا لي 32 مليار سنويا انت سنوياً.
ال 2 مليار دفعتهم مره مرة لو واحدة.
خدنا ده في 10 سنين يبقى وفرت 320 ارجع اعمل مليار اعمل صيانه بعدها ب 10 سنين متشكرين اه وربنا يوفق الجميع بس ده مين اللي يعمل ده؟
بلاش الدولة هنقول ما معاش فلوس وناس تعبانة وأبخ- وربنا يوفقهم نجيب شركة ونقول لها شركة اعمل لي دولت وانت حصل لي القصة الفرق بتاع الفلوس اللي كنا بندفعه لدعم الكهرباء للشوارع ال 700 ميجا وات الحكومة تشتريهم منها مش الحكومة بتعمل محطات يا بيه علشان تشتري كهرباء من الناس آه.
مش كده او تعمل انت يا عم تعالى شركه موجوده هيتوفر لك 700 ميجا وات انت تبيعهم للحكومه والحكومه تدفع قيمه الفلوس دي كل شهر بدل ما ندفع المبلغ 2 مليار مره واحده يدفع كل شهر مليون جنيه 2 مليون 3 مليون وفقا للاستهلاك اللي موجود لل 700 ميجا مم.
ايجار طب ال- الكلام اللي انت بتقوله الكلام الجميل اه والحلول ما بيتعملش بيه حلول ليه؟
سهله وبسيطه طبعا ما مش بيتعملش دي بيه حلول سهله ليه.
وبسيطه ولا صعبه؟
ابسط مما تتخيل ومسكني الدوله ديت طب هي وحاسب فين؟
عليا طب بص هي يا فين بيه، الكلام بص يا ده؟
بيه. ما انا قلت لحضرتك احنا عاوزين ناس اصحاب رؤيه واصحاب حلم واصحاب موهبه اه يا فندي إدارة الدولة محتاجة نظام غير القائمين اللي موجودين أنا بدير بنفس النظم بتاعت حسني مبارك اللي كان موجود والناس زمان وكذا ونعمل إيه أدينا ماشيين كنت تسأل حسني مبارك يعني الدنيا مش- يقول لك أدينا ماشيين وبنحل بتحل في إيه وماشيين يمين ولا شمال وماشيين لقدام ولا لورا ما أنا ممكن أمشي لورا برضه وماشيين صح ولا غلط ماشيين في إيه إحنا بالظبط أدينا بنذاكر بتذاكر إيه بتعمل ايه التحصيل ايه الناتج ايه جبت لي في النتيجه ايه امتحنت عملت ايه هو ده الصح يا بيه هو ده الصح ما عادش دوله بتشتغل كده في المطلق ان احنا نقوم من النوم ان شاء الله نفتح الدكانه ويا رب يكرمنا يكرمك ازاي طب ما انت ما عندكش خطه طيب ما عنديش خطه الكلام ده دايما بنسمع آه، كتير من الوزراء اللي تولوا المناصب الان او قبل كده كانوا برضه لما يطلعوا في الفضائيات او في الصحف او في اي بعد ما حديث يطلع يقول لك كنا عاوزين بيتكلم نعمل لا كذا لا قبل ما يطلع لا مش بعد ما يطلع آه.
بيتكلم ويقول في حلول و- و- ولما بيقعد على الكرسي بينسى كل حاجه بتضيع لسبب بسيط اي الناس محتاجه قلت لحضرتك الدور اللي فات الى حزم وحسم الحجاج بن يوسف الثقفيه اه بس انت الدوله رخوه انت الدوله زي الجيل يا بيه مفيش حاجه الكلام ده مفيش دوله في العالم ماشيه واحد يقوم يجعر يقوم رئيس الشغل قايم معلش يطبطب عليه انا رئيس وزراء مصر واحد يجي يزعق تحت البيت انزل اطبطب عليه ايه هو في ايه مش في يا عم قنوات موجوده مش في قنوات شرعيه تروح تشتكي لها ازاي للاسف الشديد من 3 3 2011 ل 22 11 2011 وزاره الدكتور عصام شرف الاولى والثانيه تسببت في رخو بناء الدوله الموجوده الناس خدت على الجعير وانت خدت على التراجع بس ما بنقولش ان احنا هنضرب الناس بس في قانون يعلو ولا يعلى عليه اه يبقى احنا آه، حضرتك بتقول ان بتعمل جميع وحدات الجهاز الاداري على بثلاث ورديات حكومه قطاع عام قطاع اعمال وحدات محليه قطاع خاص هتلاقيه يعمل هو ثلاث بتاع فترات استثمار.
يوميا بالظبط بت- كده.
بتطرح الفكره بالظبط.
للمسؤولين لمن يهمهم الامر اللي عايزين يبنوا البلد بال- بفعل بجد.
وبجد من 8 ل 3 فتره اولى من 4 ل 11 فتره ثانيه من 12 ل 7 فرط- فتره ثالثه وبتقول ان الثلاث فترات دول الثلاث ورديات دول يقوموا بنفس العمل تبقى كل الامكانيات متاحه لهم كل الامكانيات متوفره آه، لهم هيوفروا لنا اكتر من 20 مليار جنيه ده للزحمه فقط لا غير قيمه الزحمه اللي انا استفدتها هنكمل تمام هنكمل بعد الاتصال استاذ وحيد استاذ وحيد ايوه يا فندم اتفضل يا فندم اهلا بيك اتفضل الو السلام عليكم عليكم السلام ورحمه الله لو سمحت يا فندم انا عايز اعرض بس فكره ان في معلش يعني كذا واحد عنده حل البلد ونحل المشكله الازمه الاقتصاديه اللي موجوده مم.
بافكار صغيره وحاجات بسيطه جدا أيوة، أيوة.
ومتناول الايد وعايزين نوضح الكلام دوت ومفيش حد واخد باله مننا خالص انا سواق تاكسي
انا ايه تمام يا فندم فبلف مصر وبشوف حاجات حلوه الاستاذ لسه بيوضح الضيف اللي مع حضرتك بيوضح كل حاجه بنناقشها في البلد يمكن هو ناقش ال- الاستيراد والتصدير والفقر والثروه حاجات حلوه احنا ما عندناش خلفيه عنها لكن في حاجات اللي احنا شايفينها بعينينا ممكن حاجات بسيطه نخليها تغني البلد وبلاش حوجه لحد وبلاش ان احنا نحتاج لاي حد في اي حاجه تمام تمام شكرا جزيلا ام محمد اهلا بيكي ام محمد انقطع الاتصال اعود دكتور آه، قررت دكتور صلاح نعم قرار تاني منتهى البساطة مصر الدولة الوحيدة على مستوى العالم من 193 دولة بتوع العالم اللي بتاخد 106 167 يوم أجازة في السنة بما يعادل 46% من السنة دي دولة عاوزة تشتغل وتنهض ولا دولة عاوزة تنام؟ أهدي إدارة الفقر في إدارة تاني للغنى أو إدارة الثروة دي إدارة فقر اللي احنا بنقول عليه طب ال 176 ال 167 يوم دولت ايه علشان ما حدش يقول انا بتقول عليه انت عندك جمعه وسبت يومين في 52 اسبوع ده 104 أيوة.
عند حضرتك 45 يوم اللي هو اجازه مرضى وعرضه ومش عارف ايه والكلام من دولت يبقى دي 149 يوم العيد الكبير والعيد الصغير و23 يوليو وعيد العمال و7 يناير و24 ابريل واي اعياد تاني وكذا وحواديت دي 167 يوم محسوبين بالورقه والقلم طيب اما اجي انا كدوله عندي 167 يوم 46% اجازه ده انا بقول لك لمين للموظف المحترم اللي هيروح باقي السنه من 8 ل 2 ينتج او ما ينتجش يبقى ده كلام ربنا يوفقه ايوه انا النهارده لو قلت ان يوم العمل يوم الاجازه هو يوم واحد يوم الجمعه يوم السبت اجازه انا لازم اعرف في الاول اعرف الناس انا دوله فقيره يقول لي ما هي امريكا بتاخد اه امريكا يا بيبقى لها 200 سنه بتشتغل ابتدت ترتاح اه انا والدي طلع على المعاش لازم يرتاح وياخد معاش وانا صغير اشتغل ابني صغير او بنت صغيره تشتغل تتعب أكتر.
لما تيجي تقول انا جده طلع على المعاش وانا عاوز اقعد جنبيه يبقى احنا دوله م- مغيبه اه انا دوله فقيره فلازم اعرف كده الشيء يا اخوالنا احنا ناس فقراء علشان انتشل نفسي من الفقر للغنى ليه مواصفات انما اقعد اقول وان شاء الله وهتنزل الدنيا عليا وانا راجل حلو واحنا يعني ما في ناس تانية بتعمل اه الناس دي اشتغلت بقاله 200 سنه بيعمل كان في ال 200 سنه بيعمل 99 ساعه في ال 24 ساعه انا ما اجيش بقى واقول انا زيه واروح اهيص يوم الج- الحد وبتاع. كلام فارغ انا النهارده يبقى هو يوم واحد اجازه انا معروف يوم الجمعه يوم الجمعه عدد ايام العمل في السنه كلها ما يزيدش ايام الاجازه اللي اخدها عارضه مرضى اجازه سنويه آه بدل مش عارف ايه بدل ما الكلام ده 30 يوم في في السنه يبقى انا بديله شهر بالاضافه الى يوم واحد اجازه يبقى انا كده وفرت قد ايه يا فندم طيب في السنه ما لا يقل عن 76 يوم اجازه مم.
يعني شهرين ونص عارف الشهرين ونص دولت يعملوا ناتج قومي قد ايه لان انا حاسبه وشغال فيهم اه 200 مليار جنيه او 250 مليار جنيه بالظبط أيوة.
على اساس ان الناتج القومي المصري في 31 12 2010 1300 مليار 1.3 تريليون جنيه انا وفرت 250 مليار دخلوا ناتج الدوله موجود لان انا اشتغلت ده القرار الثاني القرار التاني التالت بقى طب هيقول لي انا بشتغل يومين انا كنت اخد ايام اجازه لازم ندي الراجل حقه آه.
نعمل له حد ادنى للمرتب 700 جنيه نشوف 700 جنيه بس حد اقصى 25000 جنيه للدخل ما تيجي نقول نوضح كده بالراحه بعد اتفضل.
الاتصال اتفضل يا فندم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم الو السلام عليكم آه عليكم السلام محمد لو سمحت اتفضلي كلام الدكتور حلو جميل كلام لو سمحت الكلام جدا ممتاز بس يا ريت يطبقوه بقى يا ريت يطبق حاجه منه ان شاء الله يا رب يا رب يا يفتح رب القلوب بس البلد تطلع على خير لان احنا فعلا فعلا الب- في حالات لا يرثى لها في- تحت الفقر فوق الخيال تمام تمام تمام حاضر آه اتصال السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا وسهلا أي فندم والله الأصح يعني يا ريت الحاجات دي تطبق إن أنا واحدة ست ابني ميت في شهر خمسة اللي فات قتلوه البلطجية الله يرحمه.
وقالوا كتبوا قالوا مشجرة وابني كان معتقل أصلا 14 سنة من 94 وأنا دلوقتي قاعدة لوحدي بدفع قانون جديد 350 وابني اللي كان قاعد معايا بيصرف عليا هو يعني خلاص وحتى لما قالوا مشاجرة ما خدتش حاجة وما تعرفوش حاجة فانا بطلب ان حد يجي ياخد لي الشقه دي يا قانون قديم يا تمليك عشان انا باخد المعاش بتاعي اما بكون عيانه وكده ما بقدرش اصرف بقى طول الشهر من غير فلوس فيا ريت وكلمت حضرتك قبل كده في البرنامج بتاعك اللي كنت عامله وما قلت لي سيبي رقمك وانا ما ردتش عليا حضرتك انا يا ريت حد لا ياخد لي اسئله الشقة حضرتك دي بتعرض عشان الامر يبقى انا انا معاش مش بتاع يقضيني.
قرارات حضرتك بتعرض الامر وبترك رقم تليفونك لو في حد من الاخوه تواصل او قال انا هقدر آه، اخد الشقه او الى اخره بنعطي له رقم التليفون حضرتك ربنا يبارك فيك يا رب اللهم امين طيب اعود دكتور صلاح للقرار الثالث في بقى حد ادنى الاجور لازم اعمل حد ادنى الاجور مفيش حاجه مفيش واحد كده طول بعرض موظف في وزاره الزراعه اداره التشجير وانا بجيب لك اهو آه.
اديله 43 جنيه و70 قرش في الشهر يبقى انا بديله رخصه يبقى حرامي يبقى راجل مرتشي لا حاجه تانية هل في واحد يقدر يعيش ب 43 جنيه انا هقول الراجل ده راجل يعني نقول ايه نوراني اه لا ياكل ولا يشرب وبيلتحي في السماء ويفترش الارض وبيمشي يعني راكب الهواء طب الراجل ده مش مطلوب له يروح الشغل عشان يقبض ال 43 جنيه أيوة.
ولا مش مطلوب له مش كده برضه تمام.
ياخد جنيه رايح مواصلات ال- بتاع ال- ال- من بتاع قرطاس ده ويرجع في جنيه في القرطاس بتاعه اللي هيركبه ادي 2 جنيه ادفع 60 جنيه عشان اخد 43 جنيه ابقى راجل حرامي دغري يبقى انت بتديني رخصه تعيني حرامي او مرتشي صح يبقى انا احط له حد ادنى محترم 700 جنيه بس حد اقصى الأغ... لاي واحد في الدوله 25000 جنيه لاجمالي الدخل اه لاجمالي الدخل ما- لان لو قلت له 25000 وسكت احنا اللغه العربيه عندنا ثريه يقول لك اه ما ده اساس المرتب بس انا باخد بدلات وباخد حوافز وبدل طبيعه عمل وبدل تمثيل وبدل ما حد تاني ياخدهم وبدل ما... الكلام ده كلام فارغ ده مجموع 25000 جنيه وجنيه قدامك حلين يا ترد الجنيه الخزانه العامه يا تخش السجن تحب يا كتكوت هو ده الكلام فيما عدا البنوك وشركات البترول اللي لهم طبيعه خاصه يتعمل واحد ل 25% بين اصغر موظف واكبر موظف، اصغر موظف بياخد 4000 جنيه مثلا يبقى الكبير ما يزيدش عن 25000 جنيه في أيوة.
السنه بما فيها الارباح بما فيها البنوك بما فيها العمولات بما فيها كل شيء. يخش دخل ايد حضرتك طوال السنه المبلغ ده. عاجبك؟ اهلا وسهلا مش عاجبك وانت راجل خبره وكفاءه وبتقول لا واحنا هنخسر الكوادر قد لحضرتك حاجه لا يوجد في مصر واحد اسمه كادر بس اجيب لك من الاخر مصر لم تقم باختراع لا قنبله ذريه ما احنا ما اخترعناش القلم ما اخترعناش خدامه ما فيش آه.
الكلام ده فيبقى انت مش عاجبك كتكوت قدامك القطاع الخاص يا بابا مصر فيها 6.5 مليون موظف في القطاع الخاص.
الدوله قطاع الدوله و 650 الف واحد بعقود مؤقته اللي يدور الدوله دي كلها 2.5 مليون فاحنا شايلين احمال 4.5 عاجبك يا كتكوت بهذا الكلام احنا خدامينك وتفضل معانا مش عاجبك ربنا يوفقك في قطاع خاص واحنا نتبسط لان لما تاخد ايراد كتير هتدفع ضرائب عليه كتير يبقى احنا ربنا يوفق الجميع ونصعد الناس اللي تحت بس انا اديت حد ادنى ابقى انا كده انت شلت ناس من مجموعه الفقر والبير اللي موجودين بما لا يقل عن 20% من موظفي الدوله انت شلتهم طلعتهم لمرحله الغنى خليتهم ناس يشموا هوا يشم هوا وياكل بدل ما يشحت بدل ما واقف يشحت كده بالمقاس يعني ح- عمل حد ادنى الاجور 700 جنيه شهريا أيوة.
في جميع وحدات الحكومه حكومه قطاع عام قطاع اعمال وحدات محليه آه، حد اقصى للدخل 25000 جنيه شهريا ب- حضرتك بت- بتطالب ان القرار ده المفترض كان آه.
يطبق من هيقول هيجيبه من- من منين يناير لا لا قبل ما 2013.
هيقول لي هيجيب مفترض.
منين هيقول لي هجيب منين واصلا هنقول له تعالى يا بيه الموازنه العامه للدوله 2012 2013 اللي موجوده آه.
رقم الاجور اللي فيها 133 مليار الحدوته ديت تعمل لنا 124 مليار يبقى انت وفرت 9 مليار جنيه أيوة.
بس انا اغنيت 20 ل 25% من الناس التعبانه اللي تحت طلعتهم فوق طيب.
في واحد بيقبض بقى مليون و800 في الشهر في احد البنوك وفي احد الوزارات والله عاجبك بال 25000 جنيه في الشهر ربنا يوفقك مش عاجبك خدامينك يا بابا اطلع شوف قطاع خاص هو ده الكلام طب ما احنا عندنا في بنوك وعندنا شركات شركات بترول لابد ان احنا ما انا بقول يعني دول لحضرتك مختلفين بقى.
البنوك وشركات البترول يبقى بين الحد الادنى الاصغر موظف واكبر راس في قلب الشركه واحد ل 25 آه.
الموظف الصغير ياخد 4000 يبقى الكبير ما يزيدش عن 100 الموظف الصغير بياخد 100000 يبقى الكبير ما يزيدش عن كام بما فيهم توزيع الارباح اخر السنه عشان ما نهلكش الميزانيه او نحرق موازنات الدول تمام تمام يا بيه ادي طيب.
ثلاث قرارات فيهم مشكله دي قرارات اداريه يصدرها رئيس الوزاره ووزير التصنيع وزير الصناعه واي قرار وزير التعليم وزير القوى العامله يعني كلام اداري كله مم. طب وزير التعليم بمناسبه وزير التعليم ايوه والمدارس نقول له إلى بقى آخره.
المدارس آه.
تعالى يا بيه احنا عندنا مشكله في التعليم وده القرار الرابع مشكله التعليم احنا ماشيين زي ما ناس من زمان برضو من 50 سنه آه، اجي الطالب اخد منه 200 300 جنيه اول السنه اللي هو قيمه الكتب الموجوده اسلمه رص كتب موجوده يشيله على ظهره كل يوم يروح المدرسه العيال الصغيره ماشيه ظهرها منحني أيوة.
ومقوس كل يوم بيشيل اقسم بالله العظيم بيشيل شنطه انا ما اقدر اشيلها آه.
يعني ما اقدرش اشيلها امشي بيها خطوه انا راجل عجوز ما اقدرش امشي بيها خطوه يعني امشي بيها المسافات دي وشايل البتاعه واطلع الدور الرابع كلام فارغ السؤال بقى هل في طالب في جمهوريه مصر العربيه بيذاكر من الكتاب المدرسي ولو قلت اه وعلشان بيجيبوا اوائل الطلبه محفظينها يطلع يقول له ايوه والجا... والجا... ال... ال... ال... ال... الكتاب المدرسي المدرسي وبنذاكر منه والابله اديتنا وبتاع تطلب في الاخر اغنيه ايه يقول لك ظلموه كلام فارغ مفيش حد بيذاكر ودول الحكومه بتعمل الليله دي ليه اولا نشوف الحكومه بتصرف كام على طباعه الكتب واولياء الامور بيدفعوا كام في الدروس الخصوصيه وفي الكتب مش كده الحكومه بتصرف 25 مليار جنيه سنويا في طباعه الكتب اللي انا اخر السنه باخدها اقوم بايعها للراجل بتاع السوداني وبتاع اللب وبتاع الطعميه قراطيس صح والحكومه تطبع السنه الجايه مم.
ولا غلط تمام تمام قدامنا حلين ابسط مما نتخيل واحد انا لازم امنع حاجه اسمها الدروس الخصوصيه طب همنعها ازاي ما أنا لازم اوفر فلوس للناس اللي موجودين طيب المدرسه اي مدرسه قطاع عام قطاع خاص دي تبع ارساليه دي تبع ال- السفاره دي تبع اي حد مواعيد الدراسه من 8 ل 4 رجع اليوم الدراسي كما كان في وقت للثقافه في وقت للرياضه في وقت للاشغال في وقت للم اطلع المواهب بتاعت الناس بدل ما عيال مكبوته قاعده جايبه حفظ تك تك يقوم رامي الكلمتين في الكتاب وماشي آه.
السؤال الكتاب ده انا بعمل ايه المدرسه بتيجي الحكومه تعمل ايه ما علشان الحكومه برضو نوع من انواع الغباء الاداري تقول لك احنا بنعمل مناقصه بين الساده المدرسين م- مناقصه مش مزايده مين يالف لي الكتاب المدرسي فيجي واحد حضرتك تقدم تقول هالفه مقابل 1000 جنيه او ما انا اقول انا هالفه مقابل 100 جنيه ايوه يجي الباشا يقول والله انا هالفه مقابل ما اخدش حاجه تقوم آه.
الحكومه واخداه اللي بيقول ما اخدش حاجه ده مين صاحب الكتاب الخارجي ما انا انا ايديا جوه اللعبه ايوه ففاهم فاهم صاحب الكتاب الخارجي اقول اسامي كتب يعني صاحب الكتاب الخارجي اللي اللي الطالب هيشتريه كان فيقوم عامل كتاب المدرسه كتاب مكعبل عاوز واحد على الاقل على الاقل معاه ستة دكتوراه عشان يفهم الكعبله اللي فيه اه بس يعمل الكتاب الخارجي اللي هو عامله سهل جميل بسيط.
وسهل وصور ورسومات والحلول نمره واحد اه تمام انا كطالب بقى وكولي امر وكمدرس إك- اخد المكعبل ولا اخد الحاجه اللي الحاجة هي السهلة سليمه زي البسيطة.
الفل آه، مش كده آه.
اخد السهل فن- فانا اشتري من القطاع الخاص السؤال منتهى البساطه انا اجيب ناس في حاجه اسمه اعمل مناقصه عشان اعمل علم ايه الكلام الفارغ ده الناس اللي الفت الكتب دي تعالى يا عم انت بتكسب من الك... ما هو الراجل اللي بيالف ده مدرس ايوه معاه ناس ب- اصحاب الناشر والمطبعه اللي بيعملوا الكتاب الخاص هو بيديك كام 50000 جنيه 100 انا هديك ربع مليون جنيه وتعالى اعمل لي الكتاب ده هو الكتاب السليم 24 قراءه آه.
صح الكتاب السؤال- الخارجي ده يبقى هو كتاب المدرسه هو كتاب المدرسه وخلصت التعبانه اللي وتلاقي حتى كتاب المدرسه قد كده اه مش كده وكلام محشي والحبر معمول وكلام فارغ اللي جوه كلام ملوش أنا- انا بقول لك انا بقرا بمسك كتب مدرسيه والراجل حصل على اتنين دكتوراه والله العظيم في حاجات كلام عشان مكعبله م- م- يبقى تمام.
مبسط السؤال بقى هنا ال 25 مليار جنيه مصر اللي الحكومه بتعمل بيها ده كل سنه هل المنهج بيتغير كل سنه ولا بيغيروه كل خمس سنين؟ كل خمس سنين طب قدامنا حلين يا الطالب اخر السنه يحافظ على الكتاب يرجعه علشان استلم الكتب الجديده فيرجعه محترم للطالب اللي وراه في دول بتعمل كده وعلى راسها سنغافوره ايوه سنغافوره وفي حاجه ثانيه اتخلصنا من الليله دي خالص مصر عدد الطلبه اللي فيها 22 مليون طالب 18 مليون من اولى ابتدائي لثانويه عامه و4 مليون من اولى جامعه ل... للبكالوريوس اه امسك ال 18 مليون بني ادم اللي موجودين من اولى ابتدائي لحد ثانويه عامه فيهم حوالي 5 مليون من ال 18 موجودين في مرحله اولى وثانيه وثالثه ورابعه ابتدي من سنه خمسه اسلم كل واحد ايباد زي اللي عند حضرتك ده ثمنه 1000 جنيه واحط المواد فيه لا شلت كتب على ظهري ولا طلعت ولا كذا العيل يتعلم من زم من من من الصغر.
الصغر التكنولوجيا وموجود مع ال iPad وده يا كتكوت قاعد معاك من رابعه ابتدائي لحد ثانويه عامه مش كده ال iPad ده ب 1000 جنيه هنقول اللي عندنا 13 مليون بني ادم يبقى احنا عاوزين 13 مليار جنيه أيوة.
ولا غلط بنك يدفعهم وياخد كل سنه من الدوله على سنتين بدل ما بتدفع 25 مليار جنيه للكتب ياخد مره 12 ومره 13 متشكرين حلنا المشكله الطالب محترم معاه iPad رايح الشغل بتاعه الحاجه معموله عليه المدرس حتى بقى محترم نذاكر كده من ال iPad وك... مش... انا عاوز الكتاب في ايه افتح الاقي معلومه أيوة.
موجود على موجودة ال iPad في قدامك.
الشريحه صحيح في حاجه تانية خلصنا الليله دي بس انا يبقى اليوم الدراسي من 8 ل 4 موجود يبقى العيل عمل واجباته عمل مدرسته ادي للعيل نوع من انواع التنفس اللي موجود منعت الاسم طب هوفر الايرادات اللي موجوده للساده المدرسين كان ما ينفعش مدرس سابق اجيبه بالحصه واديله في الحصه 2 جنيه اخر الشهر ياخد 120 جنيه واديله في نفس الوقت ورقه معاه كشكول كده ينجح ابني او يديله اعمال سنه او يخسف بيه الارض لازم يبقى مرتشي ولازم يدي دروس خصوصيه ما خلينا و... ما هو لازم انا دماغي واضحين- افكر فيها في واقعيين، الارض آه، آه.
اديله هو ال 120 جنيه هنقول ده لسه متخرج من الجامعه مش عاوز يجيب بنطلونين اتنين لا مؤاخذه شوز اتنين تيشيرت يجيب سندوتش ورايح شغله مش كده برضه طيب.
يبقى انا ادي لاي واحد فيهم على الاقل المدرس بقى تيجي ن- ن- نوضح كده وبالراحه وانت منور النهارده وكلامك ربنا جميل يكرمك يا بيه.
وقرارات جميله ومهمه طول- طلبت لنا بس شاي.
القرار الرابع ده خلينا نبدا بس بيه الحلقه اللي جايه وماله.
عشان حاجه قطاع كبير بنخاطب بيه كل الاسر وبنخاطب بيه كل المسؤولين لمن يريد بناء مصر بالفعل وبجد وباخلاص وبحب وبانتماء بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن الكلام الكتير وبعيدا عن عن كل ال ال ال الكلام الكتير اللي بس يا احنا ريت على ما نيجي على الحلقه الجايه يكونوا لغوا القرار اللي من ثلاث كلمات هنراجع القرار هنراجع الصادق نقوله ده بس ناخد مهم اتصال جدا اتفضل يا لا هناخد بس انا ب... انا باخد بس بعض الاتصالات وماله احنا معانا اتصالات كتيره ولكن محتاجين نسمع نسمعك اكثر واكثر معانا الحاجه منى صلاح اهلا وسهلا
السلام عليكم ازيك يا ابني ايه عليكم اخبارك السلام ان شاء الله الله تكون يكرمك اهلا بخير وسهلا الحمد انا لله بكلمكم من الكويت وقاعده يعني قدام الحلقه يعني في في منتهى السعاده ال- الدكتور صلاح ما شاء الله لا قوه الا بالله بنك- ربنا يا رب يفتح عليك كمان وكمان آمين.
واحنا محتاجين فعلا ان كل المسؤولين يكونوا يعني بيسمعوا الكلام دوت ويا ريت فعلا يطبقوه يعني مصر فعلا محتاجه ان احنا كلنا نتكاتف مع بعض آه، محتاجين ان احنا نرفع الفقر والله يا ابني انا قبل ما اجي الكويت كنت بوزع لحمه في قريه بقوم لي زغرات وانا بوزع لحمه احنا محتاجين فعلا ان احنا نرفع الفقر عن ال... عن مصر كلها وان احنا نتكاتف وكل يوم طبعا انا شايفه هنا آه، كل يوم لما اجي اغير فلوس الاقي كل يوم آه، ازاي إن الجنيه المصري نزل ده بتدخل في قلبي حسره ما بعدها حسره ربنا يا رب يعني اتذكر ان آه، ان كان مره شفت زمان فيلم اسماعيل ياسين فبيقول له بتقبض كام؟ قال له 1 دولار قال له ايه؟ قال له يعني 20 قرش يعني أيوة.
هنا الجنيه المصري آه.
كان بيجيب كان 5 الدولار بخ- دولار آه، آه، الجنيه ب 5 دولار ربنا يا رب يرجع لنا فعلا الجنيه المصري ده يجيب يا بلاش رب الريال السعودي خمسة سموه ريال ليه؟
تاني.
لانه 20 قرش من مصر ايوه طب ه- آه.
سموه ريال
آه، الفرنك سبحان ربنا الفرنك الله.
كان يكرمك يا باربعة حاجه منى ساغ
فربنا يا رب يكرمكم كده يا ابني دايما ويوفقكم ويا رب كل فعل المسؤولين يكونوا بيسمعوكم امين وان ايدينا في ايدين بعض و- واحنا دلوقتي لا نملك الا الدعاء والشخصيات الجميله ديت آه، تنهض بمصر باذن الله جزاكم شاء الله.
خيرا سلام شكرا شكرا جزيلا حاجه منى شكرا جزيلا لحضرتك نختم حلقتنا يا دكتور صلاح باهم القرارات اللي احنا قلناها النهارده نقول ثلاث قرارات القرار الرابع واحد.
هنقوله العدد ال- ال- واحد.
ال- الحلقه القادمه ان شاء الله نقول احنا قلنا خمسه فخلي الربع آه.
ده واحد الغاء قرار آه، آه، المهندس رشيد محمد رشيد اللي هو سنه 2007 اللي هو اسمه شهاده المنشأ تمام اثنين آه، عمل ثلاث ورديات للدوله بالكامل تشتغل تحس ان دوله خليه نحل موجوده دوله يبقى حتى لما يجي لك صندوق النقد حد شايف الناس دي بتشتغل انما الناس دي بتنام بعد الساعه 2 يسمكر ويمشي في كلام من ده اعمل حد ادنى وحد اقصى للاجور موجود عدد ايام الاجازات ما يزيدش عن آه، آه، آه، شهر موجود بالاضافه الى يوم الاجازه اللي هو بتاع ال- الاسبوعي يبقى يوم واحد موجود اوفر قيمه الفلوس دي الحاجه الثانيه قرار بس في سطر كده الحكومه ترفع ايديها عن المستثمرين المصريين في مستثمرين في مصر أنا كنت امبارح قاعد في السويس مع مجموعه مستثمرين جايين يعملوا مجموعه مشروعات لموا حاجه اسمها الاكتتاب الشعبي اللي موجود مم.
من محافظه السويس وشمال سيناء ومن مصر كلها اه يقوموا بمجموعه مشروعات توفر للدوله ما لا يقل عن 30 مليون 30 الف فرصه عمل سنويا هم مش عاوز حاجه من الدوله غير الموافقات لشغل موجود زراعه وصناعه وتصنيع سفن وبناء سفن وتخريج سفن بدل انا ما انا أبقى قاعد اتحايل على مستثمر اجنبي مش هيجي لي لا في الزحمه ولا في ظل الظروف اللي احنا فيها ولا الاعتصامات ده مصري ولما ياخد الفلوس بتاعته هيكسب مش هتطلع بره لان هتدور في الشرايين جوه أيوة.
المستثمر اللي بره زي شركات الاتصالات او الارباح الاحتكاريه من الاسمنت ومن الاسمده لازم يطلعها بره وده حقه بس يبقى انا خدت جزء من اموال الدوله طلعتها بره انا عاوز يضخ في الشرايين اللي جوه تاني اما يبقى عامل هياخد له كان بياخد 100 جنيه ياخد له 1000 جنيه مم.
هيشتري الصبحيه اتنين تيشيرت واتنين بنطلون وياكل واحد فول وطعميه كويس مش كده يبقى انا شغال في حياة المصانع كريمة، والدول- حياة حياة كريمة. والانسان مش عايز الا حياه كريمه فقط وهي كانت مبادئ الثوره يا فندم نعم.
عيش حريه عيش عداله حرية، عدالة اجتماعيه في حاجه اجتماعية.
تانية مم.
احنا للاسف لسه ما وفرناش الكلام ده.
هنبدا ان شاء بإذن الله ان شاء الله يعني احنا احنا مستبشرين شاكرين خير المنبر دوت اللي إحنا يعني مستبشرين بيتيح خير.
لنا ان احنا ن- ن- ن- لا ندي بنقول حلول احنا مستبشرين خير مستبشرين خير ان شاء الله واحنا بنقول يا رب افتح قلوب المسؤولين لينا والكلام حضرتك وعقولهم.
الرساله تصل ان شاء الله آه، ولكن احنا ايضا بنقول ان احنا ان شاء رب العالمين هيبقى في بعض قضايا كثيره هنكمل اهم القرارات اللي بنعطيها وبنقدمها وروشته اقتصاديه بنقدمها ليه نقدمها للمسؤولين من اعلى شخص الدكتور محمد مرسي الى آه، اصغر شخص في الدوله بنقدم لهم حلول عمليه للخروج من الازمه الاقتصاديه وما تكلفش الخزانه وما العامه بتكلفش مدريد حاجه ان شاء رب العالمين يا رب نيجي الاسبوع القادم ونقول ان هم خدوا بقرار من القرارات اللي اتقالت النهارده ولو ما خدوش يبقى بنقول عليه العوض في مصر ويبقى احنا لسه قدامنا كتير ولسه هنقعد نتكلم كتير ولسه هناخد وقت كتير من اجل ان هم ياخدوا بالهم ان في ناس بتقدم اعلام اناره لا و- وبتقدم اعلام اناره وليس اعلام اثاره في ناس بتقدم آه، معلومات وبتقدم نصائح وبتقدم روشته ايجابيه محترمه بطريقه فيها ادب وفيها احترام وفيها ذوق وفيها تقدير للكبير والصغير بنقدم حلول هنا من منبر قناه الرحمه على الله تبارك وتعالى ان يفتح قلوب المسؤولين ويفتح عقول المصريين يا رب العالمين بالتاكيد احنا معانا قضايا عديده ولكن احنا بنفتح الباب ليه؟ هنتكلم عن قضيه المقترضين من بنك التنميه دي مهمه بنك جدا التنمية يا فندم والائتمان والائتمان الزراعي الزراعي.
ودي يا ريت بعد اذن حضرتك لو أب- يعني إن شاء سمحت الله.
لنا نبدا بيها الاسبوع الجاي جم... انا نفسي خلال الاسبوع ده او لو احنا لينا عمر ان شاء الله يوم الاثنين الله.
الجاي ومع حضرتك اي واحد مقترض وعنده مشكله مع بنك التنميه احنا في مركز الرحمه بعد اذنك انا مركز ممكن الرحمة اعلن للدراسات عليه الاقتصادية، للدراسات نعم.
الاقتصاديه ان يتبنى الكلام ده مجانا آه.
لجميع الناس اللي مسجون اللي على ابواب السجن اللي هربان من الاحكام اللي موجوده هنجيب له حقه موجود زي ما القرارات اتقالت واخرها قرار الدكتور محمد مرسي باعفاء الناس من 10000 جنيه قيمه الناس علشان بدل ما يخش السجون طيب يبقى احنا بنقول اي واحد يبعت بقى هن- حضرتك تحط هن- ايميل ما بعد هنقول- اذنك او تليفون او حاجه ما احنا ونبتدي للناس هنقول دي دكتور صلاح هنقول دكتور صلاح ان احنا يعني من العدد ده في جريده الرحمه وفي جريدة اللي هيبقى الرحمة، صح.
موجود ان شاء رب العالمين موجود في الأسواق هنا في القاهرة يوم الأربع بالليل ويوم الخميس على مستوى الجمهورية أنشأنا مركز الرحمة للدراسات الاقتصادية مركز الرحمة للدراسات الاقتصادية هيبقى في صفحة 19 في جريدة الرحمة أسبوعيا بإذن الله رب العالمين بإشراف أستاذنا الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادي المفوضية الأوروبية ومدير مركز الدراسات الاقتصادية وأيضا هو المشرف على مركز الرحمة للدراسات الاقتصادية في مسألة قضية المقترضين من بنك التنمية والائتمان الزراعي زي ما الدكتور صلاح قال اللي عنده مشكلة اللي عنده مشكلة يا ريت يراسلنا على إيميل جريدة الرحمة الجورنال موجود بفضل ربنا في الأسواق موجود في كل مكان بفضل الله رب العالمين عندك مشكلة عندك قضية لا إما تراسلنا من خلال البريد على جريدة الرحمة أو من خلال إيميل جريدة الرحمة اللي موجود في الصفحة واحنا الثانية هنحلها مجانا عشان تبقى الاخوه عارفين ان تقديم احنا بإذن مش- الله يعني الحلول بإذن الله.
بالمجان تقديم الحلول بالمك... بالمجان تقديم بإذن الله رب العالمين آه، إنهاء مشكلتك بالمجان وهنقف بإذن معاهم الله.
لحد ما يروحوا وهنقول وياخدوا الكلام ده حقوقهم على 24 الهواء ساعة.
والى اخره ان شاء رب العالمين واللي هيبقى عنده مشكله كبيره ممكن نستضيفه معنا في الحلقه ونقدم آه، شغل احنا محتاجين الوقت ده ان احنا بنقول يلا نبني مصر بس يلا نبني مصر بجد يلا نبني مصر بالفعل مش عايزين كلام كتير تعالوا نشتغل مع بعض يبقى اذا مره تانية وثالثه اللي عنده مشكله اخواننا وابائنا الفلاحين اللي عنده مشكله آه، المقترضين من بنك التنميه والائتمان الزراعي عندك مشكله راسلنا على بريد قناه الرحمه على ايميل جريدة الرحمة تليفونات الرحمة موجودة في الصفحة الثانية عنوان جريدة الرحمة موجود في الصفحة الثانية إيميل جريدة الرحمة موجود في الصفحة الثانية من أجل أن ننشر كل ده في الصفحة الاقتصادية من خلال آه، مركز الرحمة للدراسات الاقتصادية اللي بيشرف عليها الدكتور صلاح جودة عندنا قضية المقترضين من بنك التنمية والائتمان الزراعي عندنا قضايا البنك الصندوق الاجتماعي عندنا الغلاء وزيادة وارتفاع نسبة التضخم عندنا الموازنة العامة للمواطن المصري عندنا أزمة العشوائيات وطريقة حلها أشياء كثيرة وأزمة التعثر بين الحكومة والمواطنين وأزمة العلاج للمواطنين إلى آخره والهجرة غير الشرعية والحفاظ على المصريين والمصانع المتوقفة وكيفية العودة للعمل وأزمة المعلمين وطل و و و و و ومطالبهم وطريقة الحل أشياء كثيرة وعديدة إن شاء الله وقضايا عديدة هنناقشها في مجلس الرحمة كل يوم اثنين مع أستاذنا الدكتور صلاح جودة ولكن في النهاية بنقول قرارات قلناها النهاردة أمور سريعة وأمور بسيطة هتوفر للميزانية العامة لينا هتوفر بالمليارات في أمور بسيطة وعديدة بقرارات من ثلاث كلمات زي ما الدكتور صلاح بيقول يبقى إذا في النهاية بنقول اللي عاوز يبني البلد اللي عاوز يخدم البلد بيسمعنا ويسمع كل مخلص في البلد ويسمع كل صادق في البلد ده اللي احنا محتاجينه الآن شكرا دكتور صلاح ربنا يكرمك ويسعدك ونسعد بك دايما وبنعزك وربنا يكرمك مشاهدينا الكرام انتظرونا غدا وحلقة جديدة من برنامج مجلس الرحمة أحبكم في الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نصح النبي لصحبه أن